الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في كثير من الأوقات وإحنا عايشين في هذه الحياة بتمر بنا بعض الأزمات ومن أعظم الأزمات اللي ممكن تقابل أي إنسان الشعور بالظلم لأن الظلم مر جدا الظلم مر جدا وتجرع مرارة الظلم على الإنسان بتكون في قمة الصعوبة في ناس سبحان الله إذا ظلمت بتحاول الانتقام والأخذ بالثأر من هذا الظلم فسبحان الله بتخسر كتير جدا جدا جدا وفي ناس تانية ما شاء الله بتضبط نفسها بضوابط الشرع فما شاء الله لا قوة بالله حتما ولا بد ربنا بيقر عينيها إذا ظلمت وده دايما اللي بيدفعنا ان احنا دايما نطرح على أنفسنا سؤال كيف نتعامل مع الله إذا ظلمنا أنا واحد ظلمني كيف أتعامل مع الله لازم يكون عندي عدة أصول مهمة جدا علشان من خلالها أقدر أخرج من وراء هذه الجولة بأعلى قدر ممكن من الحسنات التي تقربني من ربي سبحانه وتعالى أرجع تاني واطرح السؤال كيف أتعامل مع الله إذا ظلمت لو أنت ما شاء الله ربنا من عليك بنعمة مثل ميراث مثلا وأخوك منعك الميراث كيف ستتعاملين عند هذا الظلم سبحان الله لو المدير بتاعك ظلمك يا ترى كيف ستتعامل مع الله لو زوجك بهدلك ولففك حوالين نفسك في المحاكم وأذاقك المرار يا ترى كيف ستتعاملين مع الله إذا وقع عليك هذا الظلم من الناس لو شعرت بمرارة الظلم هتعملي إيه وإنت لو شعرت بمرارة الظلم يا ترى كيف سنتعامل مع الله سبحانه وتعالى أول شيء في كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى إذا ظلمنا إنك تكون على يقين إن حقك مش هيضيع صدقني والله في كتير من الأوقات كانت بتمر بينا مراحل أبقى أنا مظلوم فيها ولكن كان دايما اللي يصبرني كان دايما اللي يصبرني ويهدي من روعي شوية ان انا كنت دايما بقول للشباب كده وبربي الشباب كده يا شباب مهما ظلمنا صدقوني هيجي يوم من الايام هقف انا والمظلوم قدام ربنا سبحانه وتعالى وهاخد حق كامل انت خايف من ايه صدقيني انا عارف ان هو ظالمك ظلم شديد جدا انا عارف ان هو يعني خد عفشك وخد ذهبك وخد كل حاجة وطردك من الشقة انا عارف ان هو ظالمك ظلم شديد جدا جدا جدا انا عارف ان الكفيل بتاعك مبهدلك بهدلة ما بعدها بهدلة عارف والله ولكن صدقني اذا تيقنت ان في يوم هنقف فيه كلنا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ومرحلة كاملة ربنا سبحانه وتعالى أعدها ليقف كل إنسان كل إنسان مظلوم أمام الظالم صدقني والله العظيم قلبك هيطمئن كيف تتعامل مع الله إذا ظلمت كن على يقين إنك هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى هتاخد حقك كامل إن شاء الله تبارك وتعالى وصدقني حقك بما يرضي الله سبحانه وتعالى لن تضيع أبدا الحقوق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا هتاخد حقك كامل إن شاء الله تبارك وتعالى الحق في هذا الوقت حسنات تدخلك الجنة أو سيئات تتشال من عليك وتلقى على هذا الإنسان اللي ظلمك وساعتها ربنا يقر عينيك يقر عينيك بهلاك هذا الظالم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وقال اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد سيأتي يوم القيامة بحسنات يظن أنها ستنجيه جاب حسنات كتير جدا جدا ويظن خلاص أنها ستنجيه فلا, تزال فلا يزال يتبعه الناس فما زال العباد يتتبعونه ويقولون أي رب هذا ظلمنا يا رب ده كالمالي يا رب ده وقع في عرضي يا رب ده طردني من العمل ولا مظلوم يا رب ده بهدلني يا رب ده أكل خد عفشي وخد ذهبي وخد مالي يا رب ده صنع فيا يا رب ده منعني الميراث يا رب ده وقع في عرضي يا رب ده اتهمني اتهام زور والله يا رب اتهمني اتهام زور لما أعرف يقينا إن أنا هقف أنا وهو قدام ربنا كل هم في قلبك هيزول كل شدة في قلبك هتزول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال عبد يقول يا رب هذا ظلمني عبدك هذا ظلمني مظلمة فيقول الله سبحانه وتعالى امحو من حسناته سيئة وأعطوها لهذا المظلوم فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلومة فطرحت عليه ثم طرح في النار ياه إنك تعيش مع المعنى ده والله كلنا هنقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى إيه خدت أرضي خدت عفشي خدت فلوسي أنت ظلمتيني وبهدلتيني خدت ابني من حضني صدقني هنقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى الدنيا عبارة عن إيه سنوات والله كلنا هنقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى كلنا هنقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وساعتها هاخد مني حقك كامل يوم القيامة وعند الله تبارك وتعالى تجتمع الخصوم أتدرون من المفلس قلنا المفلس فينا يا رسول الله من ليس له درهم ومتاع لا لا لا لا ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا كل دي مظالم كانت عليه في الدنيا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أيها المظلوم ثق تماما إن ربك عدل ربك عدل وما يضيعش الحقوق أبدا والله هتقف انت والظالم بين ايدين ملك عدل سبحانه وتعالى وسيعطي لك حقك كاملا خد بالك من الكلام ده علشان قلبك يستقر ونفسك تهدأ ان شاء الله تبارك وتعالى عفش ايه اللي كانوا عاملين في الدنيا مظالم عليه فلوس ايه اراضي ايه اعراض ايه صدقني والله وما عند الله سبحانه وتعالى خير وابقى كن على يقين انك هتقف بين ايدين ربنا وهتقول يا رب ده ظلمني يا رب ده ظلمني يا رب علشان ربنا ياخذ لك حقك كاملا كيف تتعامل مع الله إذا ظلمت كن على يقين أن الله تبارك وتعالى سيقر عينك ولا بد سيقر عينك ولا بد برؤية الظالم ده وهو بيهلك في الدنيا تقول لي مع ان الظالم ده عايش احلى حياة وخد فلوسي ومتمتع بفلوسي وخد عفشي وتزوج على عفشي وانا وانا من بعد الطلاق مريضة ومتبهدلة آخر بهدلة هقول لك لا ده ده مش من باب ان ربنا بيديله كده لا لا لا لا ده ده من باب قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي للظالم ربنا بيملي له خد عايز تظلم اكتر خد فلوس اكتر خد 30 سنة وريت الشعب بتاعك الظلم ودوقته طعم الظلم خد هتبقى في السجن انت واولادك وحاشيتك يا الله يا الله إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته موقف حدث معايا أنا وأنا في الجيش وأنا في الجيش كان في ضابط عندنا ظالم جدا ظالم كل الناس مبهدلهم ضرب وشتيمة وعمل أشياء لا يكاد أبدا إنسان يتخيلها كل زمايلي كنت أنا معاهم كنت بقول لهم والله أنا على يقين وده اللي كان دايما بيبرد ناري أنا على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى لن يخرجنا من هذا المكان إلا بعد أن يقر عين أعيننا جميعا بذل الراجل ده الراجل ده كان ما شاء الله هياخد منصب كبير جدا جدا جدا وسبحان الله ضرب واحد من زميلنا وظلمه ظلم بين جدا ضربوا أربع تقلام على وشه لدرجة ان ده وقع في الارض اغمى عليه من شدة الضرب وكل ده علشان ايه بدون اي شيء والله العظيم كنا بندعو الله ليل نهار لازم في الجيش لو هتقدم شكوى الشكوى لازم تاخد الترتيب العسكري او التسلسل العسكري تديها للشاويش والشاويش يديها لصف ظابط وصف ظابط يديها للظابط وتفضل تطلع كده وفي الاخر هتوصل للراس ده اللي ده كان تاني راس في المكان اللي انا فيه سبحان الله صاحبنا ده ولكن انا بقول لك شوف ربنا بيعمل ايه كتب الشكوى ورفعها مباشره لقائد الجيش الثاني قائد الجيش الثاني سبحان الله اول حاجه المفروض يعملها يحول العسكري ده لمحاكمه عسكريه لانه تخطى التسلسل العسكري ولكن سبحان الله كان رجل نزيه شريف المعقول انا راجل من رجالتي يتعمل فيه كده وبعت امن الجيش وقلب الدنيا على هذا الظابط وسبحان الله هذا الظابط لما عرف ان امن الجيش جاي عشان يحقق معاه والله الكبر والظلم والطغيان اللي كان عايش فيه معانا شتيمه بالاب وسب الدين والضرب والاهانه اللي كل العساكر شافوها مع هذا الرجل والله كان بيطوف عليهم واحد واحد يقبل الأق... الايدي قبل الأق... يقبل الاقدام قبل الايدي ما شاء الله ربنا ذله وسبحان الله ما ترقاش واخره كان مكتب يشتغل فيه شغل اداري كن على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى طالما انت مظلوم هيقر عينك برؤيه هذا الظالم في قمه الضنك وفي قمه الشده هيقر عينك واذا ما كانش هيقر عينك في الدنيا هيقر عينك في الآخرة كيف تتعامل مع الله تبارك وتعالى إذا ظلمت انت فين من سلاح الدعاء فين من سلاح الدعاء عمال تتكلم كتير ارفع ايديك وادعي ربنا سبحانه وتعالى طالما انك مظلوم ربنا سبحانه وتعالى علشان انت مظلوم جعل لك دعوة مستجابة دعوة مستجابة حتى وان كان المظلوم ده كافر مرارة الظلم شديدة والله لا يحبها فاجاب الله دعوة المظلوم وان كان كافر حتى لو كان كافر يا يا ليه؟ لأن الله يعلم قدر مرارة هذا الظلم قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب صدقني والله ربنا سبحانه وتعالى سيقر عينك سيقر عينك وهيمكن ليك وهيمكن ليك ارفع بس ايديك وقول يا رب ارفع ايديك وقول يا رب قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى إذا رفعت دعوة المظلوم على الغمام وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين هينصرك هينصرك هينصر هذه الدعوة وهينصر هذا الإنسان المظلوم صدقني كيف تتعامل مع الله إذا ظلمت ارفع إيديك وادعي ارفع إيديك وادعي أحد الملوك الأكابر اللي كان عايش بالظلم وكبد الرعية مظالم كثيرة جدا جدا جدا دارت الأيام أخذ هو والحاشية وألقي في غيابة السجون ابنه بيسأله بيقول له يا والدي كنت ملكا عظيما ملكت الأرض وما عليها كيف توضع الآن في غيابة السجون قال يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها ربنا ما غفلش عن هذه الدعوة ازاي تبخل بهذه الدعوة على نفسك انت مظلوم ارفع ايديك وقول يا رب ارفع ايديك وقول يا رب كيف تتعامل مع الله إذا ظلمت تتعامل مع الله إذا ظلمت من أحد الناس أن يكون لك حالين أنك تأخذ حقك تماما إذا كانت هناك الأساليب الدينية والشرعية والقانونية أنك تأخذ حقك بيها أنك تأخذ حقك مثلا بمحكمة تأخذ حقك مثلا بمحضر ولكن لك باب آخر الباب ده هو باب أنك تعفو باب أنك تعفو يعني ممكن معفوش ما أنت حر ده أمر يرجع لك ولكن هي مقامات في إنسان إذا ظلم بيبقى عايز ياخد حقه كامل في الدنيا وفي إنسان نظر نظرة أخرى نظرة إلى القيامة إن إن شاء الله يوم القيامة أنا أرجو أن يغفر الله لي أرجو أن يرحمني الله سبحانه وتعالى إذا ظلمت تعامل مع الله بهذا المنطلق يا رب الإنسان ده ظلمني يا رب الإنسان ده أكل حقي يا رب الإنسان ده كذا يا رب لوجهك الكريم أنا قد عفوت عنه أنا قد غفرت له وأنت قادر على أن تأخذ حقك كاملا هنيئا لك أنك تصل لهذه المنزلة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعفو عبد عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عزة هتصبر هتصبر إن شاء الله ربنا يرفعك ويعزك أكتر وأكتر واحد زميلك طالب علم زيك شتمك ووقع فيك واتهمك باتهامات باطلة اصبر اصبر واعفو عنه وصدقني ربنا هيزدك عزة تقول لي ده اتهمني بأشياء كذا وكذا وكذا هقول لك والله إن الذي سيتولى الدفاع عنك هو الله إن الله يدافع عن الذين أمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة مش هيزيدك بعفوك ده إلا عزة وربنا سبحانه وتعالى لما كان رجل يسامح الناس اللي كان عليهم ديون فلما مات سئل لما تصنع هذا قال أصنع هذا أرجو أن يعفو الله عني فقال الله سبحانه وتعالى أنا أحق بهذا منك عفوت عنك أعفو إذا كان بإيديك أنك تعفو أنا عارف أن المسألة ممكن تكون شقة على النفس ولكن صدقني لما تقارن ده ب ب ب بأهوال القيامة وأنك عفيت فربنا يعفو عنك يوم القيامة يا كل شيء هيهون قال النبي صلى الله عليه وسلم اغفروا يغفر لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفو عمن ظلمك اعفو عمن ظلمك كيف تتعامل مع الله تبارك وتعالى إذا رأيت الظلم بعينك إياك أن تسكت إياك أن تسكت أنت شفتني مظلوم ما تسكتش دافع عني ومد إيدك ليا علشان نرفع هذا الظلم عن أي إنسان مظلوم وخد بالك إن كل إنسان هيمر, هيمر بإنسان مظلوم ولا يقف معه ولا يساعده ده إنسان صدقوني لا يتحمل أبدا العذاب عند الله نختم بالحديث ده علشان تكون دعوة لكل الناس إذا رأيت مظلوم اوعى تسكت إذا رأيت مظلوم اوعى تسيبه إذا رأيت مظلوم اوعى تتخلى عنه شفت واحد بيظلم إنسان خليك مع المظلوم ده لحد ما ياخد حقه كامل ما قدس الله أمه لا يؤخذ للفق... للضعيف حقه من الغني قال النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الحديث نختم قال النبي أمر برجل في قبره أن يضرب مئة ضربة فلا زال يدعو فلا زال يدعو حتى جعلها الله ضربة واحدة فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا فقال أي رب بما ضربت هذه قال لأنك مررت على مظلوم فلم تنصره إياك أن ترى مظلوم ولا تنصره إياك أن ترى إنسان مظلوم ولا تقف معه حاولوا دائما إذا كنتم قد أصابتكم مرارة الظلم ارفعوا أيديكم إلى الله وكونوا على يقين أن الله معكم يرفع من قدركم ويرفع من شأنكم ويدافع عنكم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل ظالم وأن يريح قلب كل مظلوم وأن يذيقنا برد برد أنسه سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفء المطار
في لألآت النجوم وحق الغيوم